بسم الله الرحمن الرحيم هنا هنا هنا موقع الربانية
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا إخوتي كيف حال قلوبكم مع الله إننا في فرع التزكية في مدرسة الربانية أطالبكم أن تتفقدوا قلوبكم الآن الآن الآن كيف حال قلبك ماذا صنعت كيف أنت تفحص قلبك أخي إخوتي إنه لعلاج القلب في هذه الفترة من المآسي والمحن التي يعيشها المسلمون والفتن التي يعاني منها الناس ليل نهار من مكر الليل والنهار إذ يؤمر الناس أن يكفروا بالله ويجعلوا له أندادا أن يفجروا أن يفسقوا أن يغيبوا عن شرع الله أن يضيعوا عن طريق الله أن ينسوا الله من فتنة المال وفتنة الشهوات وفتنة الجاه فتنة الشهوات وفتنة الجاه لا شك أن من أهم عوامل التثبيت صدق اللجوء إلى الله أن تغتنم خلوة تؤدي فيها طاعة هذه ثلاثة ثلاثة سوق يقوم عليها يقوم عليها القلب في هذا الزمان أولا ترك المعاصي ثانيا زيادة النوافل بعد إصلاح الفرائض ثالثا التخصص أن تتخصص في طاعة هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنا لا أكثر الصيام لأنني أفضل الصلاة على الصيام والصوم يضعفني عن الصلاة وكان يصلي في اليوم ثلاثمائة ركعة هذا ابن مسعود في الصلاة انظر إلى طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل طلحة الخير طلحة الفياض سرد الصيام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين سنة عشرين سنة صائم سرد لا يفطر إلا الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة وهذا أبو هريرة يقول إني أستغفر الله في اليوم ثلاث عشرة ألف مرة على قدر ديتي أبو هريرة في الذكر وطلحة في الصيام وابن مسعود في الصلاة وعثمان في القرآن ختم القرآن في ركعة أوتر بها في الكعبة هكذا التخصص أن تبحث لك عن طاعة تتميز وتتفوق وتعلو بها تنطلق تكون بها في علو في علن تكون بها في البداية في المقدمة أما علو الهمة أن تكون جامعا لكل, لكل ذلك فذلكم أبو بكر رضي الله عنه الشاهد أيها الإخوة أريدك أن تتفقد قلبك تفقد قرآنك كل كم ختمة تفقد قيام الليل كيف هو أحد عشرة ركعة تفقد صيامك هل تفتر عن الاثنين والخميس ذكرك لله قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم سبحان الملك وهذه الآية تحتاج إلى تأمل فارجع إليها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما نرجع إلى مختصر منهاج القاصدين وهذه هي الحلقة الثامنة والثلاثون هذا هو المجلس الثامن والثلاثون من مجالس مختصر منهاج القاصدين وكنا قد شرعنا في ربع العادات في ربع العادات ووصلنا إلى باب النكاح وبلغنا في باب النكاح فصل في طيب العشرة يقول الشيخ ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور يعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور أحدها الدين وهو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين في صحيح مسلم فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجها وأزرت به وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتكدير عيش أيها الإخوة الزواج منعطف خطير في حياة الشباب الزواج منعطف خطير في حياة الشباب ولذلك أحيانا يجوز نصح بعض الشباب بالكف عن التفكير في مسألة الزواج مطلقا حتى يكتب الله لهذا الأمر فرجا ومخرجا لأن الانشغال بقضية الزواج في حد ذاته فتنة وبعض الناس لا تصلح له أي امرأة إنني كثيرا ما أقول وعن خبرة واقعية أن هناك بعض النساء لا تصلح نتيجة مشاكل نفسية وعقد حياتية لا تصلح إلا لأشخاص معينين وقد تكون هي في حد ذاتها يبدو عليها سيما الدين لكن من الداخل مآسي إخوتي أنا أحبكم في الله ودعونا نتحدث في هذا الأمر بواقعية والصراحة إذا قلت عن امرأة أنها لا تصلح للزواج من شخص من كل الناس هناك امرأة أي أحد يتزوج أي حد يتجوزها مش مشكلة هي خلق واسع وأصل طيب ودين آه، قوي فأي إنسان هيتزوجها تحتمله وتشيله وتسعه لكن هناك نساء تتعب وإذا كان الأصل في النساء ناقصات عقل ودين فكيف إذا أضيف إلى نقصان العقل والدين سوء التربية العقد النفسية التي جمعتها من أبيها من أمها من تعاملهم مع بعضهم البعض من إخوتها من الجيران من المغامرات وال التي عاشتها في دنياها قبل أن تلتزم إذا قلت هذا في المرأة ففي الرجال مثل ذلك في الرجال مثل ذلك هناك رجال عندهم ح... يعني أحوال خاصة مثلا كإنسان هادئ صاحب سمت هادئ قليل الكلام آآ آآ يحب الاستقرار والهدوء فهذا يحتاج إلى نمط خاص جدا من النساء تحافظ له على هذا المعنى الذي يحبه ويعيش عليه وإلا فإنه سيطلق وبعض الناس يقول أتزوج وأطلق هيجرى إيه ما عجبتنيش أطلقها أنت مفكر الطلاق سهل كده لا ده بهدلة مآسي ولا يا عم الشيخ صح مجرب نسأل الله عز وجل العافية فلذلك مسألة ان انا ادخل الزواج على التجربة لا يجوز فمن شروط صحة الزواج الزواج على التأبيد وهذا هو الفرق بين الزواج المتعة والزواج الشرعي يعني زواج المتعة مؤقت لكن الزواج الشرعي مؤبد مش مقصود المؤبد 25 سنة وتخرج عند نص المدة من حسن السلوك لا ده إلى التأبيد يعني إلى أن تموت هذه النية في الزواج أن تنوي وأنت تتزوج أنك تتزوج للعمر كله لا تتزوج عشان تطلق الشاهد إيه إذا أردنا أن نتزوج فلا بد من النظر إلى الدين ابتداء ولا يقدم على الدين شيء ثم إذا رأينا الدين موجود نبدأ النظر في المرحلة في المرتبة الثانية مباشرة للأصل وهذه كلمة كأنني أكررها كثيرا في هذه الأيام أنني في بعض الناس حين أسأل وهذه الكلمة كأنني أكررها كثيرا في هذه الأيام أنني حين أسأل في توثيق بعض الناس أقول أنه أمامي رجل طيب سمت طيب وأدب طيب ودين طيب لكن حين يدخل بيته ويغلق الباب ويغير ملابسه لا أدري لا أدري كيف سيكون حاله مرد هذا الأمر إلى الأصل بيتهم شكله ايه ابن مين مين ابوه ومين امه ومين جده ومين جد ابيه مين اخواته مين عيلته نشأ فين نشأ ازاي ده الاصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجد الناس إيه معادن في ناس ذهب وناس فضة وناس صفيح وناس ورق وناس زبالة هم الناس كده في ده وفي ده فلذلك تجد الناس يا عم الشيخ تجد الناس ايه اه معادن ولاد الاصول دول حاجة ما لهمش أصل دول حاجة تانية نرجع تاني لأن أول ما يبحث عنه الدين يبقى مش بدور على أولاد الأصول وبعدين أنا بدور في أولاد الأصول فين زواج الدين لا ده أنا أدور على الدين الأول وبعدين لما أشوف الدين أول دول ولاد أصول ولا لا هي دي أدور على الدين الأول الدين هو الغاية هو المقصد فإذا اجتمع الدين والأصل رأيت العجب وأنصحك إذا, ج... إذا رأيت دين على أصول أو أصل على دين فأقبل ولا تخف وانسى كل الشروط التانية الدين أشير أيضا وراجعوا معايا أشرطة أصول الفقه الدعوي عشان الكلام على الدين وفهم الدين ايه هو الدين الدين مش لحية وجلبية الدين مش نقاب وجلباب الدين فهم ايه هو الدين الدين التزام وعمل الدين مش كلام وشهرة اخت ديك حافظة القرآن من 15 سنة ده كلام وبعد كده لما اتجوزها لقاها ملتزمه بقالها سنه واحده بس الله ايه الكلام ده الكلام كتير والشائعات تنتشر ما تصدقش ابحث بنفسك مش عيب, مش عيب انك تسال عنها وتسال عن اهلها وهم يسالوا عنك ويسالوا عن اهلك لا وكمان ابعت اختك وابعت امك وابعت مرات اخوك وابعت اخت مراتك اخت مراته ابعت واحده ذكيه فاهمه تشوفها وتكلمها وترجع تقول لك بخبرتها الحياتيه وكتير جدا انصح الشباب لو امك قالت لك ما تتجوزهاش ما تتجوزهاش لو ابوك قال لك ما تدخلش البيت ده ما تدخلوش لان الاب والام ليهم نظره ممكن تكون انت مش واخد بالك منها اما اذا كان في المساله هوى ان الام تقول ما تتجوزهاش منقبه مش هتعرف تقعد معانا وتاكل وتشرب هتعمل لنا مشاكل في البيت ده موضوع مختلف ممكن في الحاله دي اقنع امي لكن لما قالت لك ده راحت وشافتها ورجعت قالت لك يا ابني انا بنصحك صراحه بلاش البيت ده حاضر بدون بدون بدون تفاصيل حاضر يا ابني البنت دي مش هتنفعك حاضر واسمع الكلام مباشرة الشاهد نرجع تاني للدين ان الدين هو الفهم في الحياة والتعامل قلت في كيف تختار شريكة الحياة كلام قديم بقى من قول من 15 سنة تقريبا قلت انك لما تروح تشوفها مش كل همك انت حافظة كام جزء وبتحضري لمين وسمعت ايه وقريت ايه لا ده انا عايزك وانت بتشوفها تبص على علامة الصلاة في قورتها عشان طول السجود عايزك وانت بتشوفها تشوف اهتمامها بلبسها شرعي ولا لا هو ده الدين وانت قاعد في البيت خلي بالك حد بيبص عليك من ورا الباب هو ده الدين دين البيت بقى بص كده في صور وتماثيل متعلقة بص كده البيت فيه كتب ولا مفيش بص كده في سجادة صلاة باينة ومكان للصلاة واضح بص كده أبوها كلامه فيه ريحة الدين ولا لأ بص كده هما بيندهوا لها على أبوها من وهم جوه بيخبطوا له إزاي بيندهوا عليه بإيه إخواتها داخلين خارجين ولا بيتكلموا ولا الصوت عالي في تلفزيون جوه شغال في ناس جوه بتلعب وبتهزر وعاملين هيصة ومش محترمين ان وجود الناس هي دي البحث عن البيت ده معنى دخولك البيت مش داخل ايوه حافظه كم جزء بتسمعي لمين ده ما شاء الله طب يلا توكلنا على روح استخير ونس. ما عملتش حاجه مطلوب كده وخصوصا في زماننا لأنه زمان خطر اختلط الحابل بالنابل وبقى تمييز الناس صعب جدا ما بقى سهل وزي ما قلت أيضا مش سهل انك تتورط وترجع في كلامك مش سهل مش سهل انك ترجع في كلامك الشاهد الأول الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لدينها ولحسبها ولجمالها ولمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك اظفر بذات الدين تربت يداك تربت يداك يعني التصقتها بالتراب بدا لي فيها معنى والكلام ده برضه من زمان قوي لأن الدرس ده أنا قلته في المركز العام لأنصار السنة سنة 90 يعني من 15 سنة النهاردة اللي هو كيف تختار شريكة الحياة وكيف تختارين شريك الحياة قلت ساعتها إن تربت يداك لأن الإنسان خلق جسده من طين والروح من أمر ربي الجسم ده من تراب والروح هي الدين فاللي نقى الجسم من غير روح يبقى خد التراب تربت يداك فزت بالتراب اللي خد جسم بس نقى الشعر الاصفر والعينين الزرقاء وال... لو ان كل ده بقى كذب النهارده كل ده مسبوخ كل ده متلزق كل ده مش حقيقي الشعر الاصفر والعينين ومش عارف ايه والجسم شكله ايه والوضع شكله ايه والاخر مفيش دين يبقى فزت بالتراب اتنين حسن الخلق فإن سيئة الخلق حسن الخلق اتنين حسن الخلق فإن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها نعوذ بالله من سوء الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم ثم ذكر منهم رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها وجمهور العلماء على أن الطلاق واجب في امرأة سيئة الخلق الطلاق أيضا تدور عليه الأحكام الخمسة قد يكون واجبا قد يكون مستحبا مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما الطلاق فالطلاق في هذه الحالة في سيئة الخلق الطلاق واجب واجب بدليل هذا الحديث ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها وحديث آخر حديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها الشاهد إيه إياك وسوء الخلق وسوء الخلق يا جماعة يخت... يتنوع كلمة سوء الخلق كلمة واسعة جدا تحتاج يحتاج إلى تفصيل هل المرأة العنادية سيئة الخلق هل المرأة اللي صوتها عالي وبترد ولسانها وحش تبقى سيئة الخلق هل المرأة النكدية اللي بتحب النكد وتنكش على المشاكل تبقى سيئة الخلق هل المرأة غير مطيعة تحب المناكفة سيئة الخلق هل المرأة اللي تقول لك أنا ما بحبش حد يقول لي رايحة وجاية منين عايزة تخرج على مزاجها وتلعب زي ما عايزة سيئة الخلق هل المرأة اللي بتحب المعاصي زي عايزة مصممة على تلفزيون ومصممة على إنها تلبس لبس برضه وإن كان نقاب إلا إنه مزركش وتحتيني مكياج وكلام زي كده تبقى دي سيئة الخلق هل وهل وهل كل واحد يظبطها بطريقته يشوف سوء الخلق عنده يمثل إيه وإيه وإيه ويبحث عن امرأة غير سيئة الخلق طب وصف حسن الخلق في امرأة يبقى ايه قال الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يبقى صالحات قانتات حافظات هي دي حسنة الخلق فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الصالحات أولا تبقى امرأة صالحة يعني بتقيم الفرائض وتزيد النوافل هي دي الصالحة تعمل الخير اثنين قانتات قانتة يعني مطيعة القنوت يا جماعة هو الخشوع والطاعة والانكسار ما تبقاش امرأة جريئة وسبحان الملك أنا قلت قال ربي وأحق القول قول ربي وعزة جل وعزة جلال ربي إني أحب ربي سبحان الله العظيم كلام ربنا شوف ربنا بيقول لك إيه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قلت فالخبيث لا ترضيه طيبة والخبيثة لا يرضيها إلا الخبيث هي دي زي ما بقول لك كده قانتات يعني منكسرة غلبانة طيبة هادية كنت زمان أما أجي أتجوز أقول في الشروط أنا عايز واحدة أحطها هنا وأسيبها ولو رجعت بعد عشرين سنة ألاقيها هنا زي ما هي كنت بقول كده ها في ناس ما تحبش كده في رجالة ما تحبش كده ده عايزها تتنطط مش هترضيه بقى القانتة القانتة القانتة للقانت والطيبة للطيب والخبيثة للخبيث زي ما قلت اللي شاف النت وشاف القرف وشاف القذارة وشاف قلة الأدب وشاف السفالة ما ترضيهش طيبة ما ترضيهش غريزيا ما تشبعوش لأنها طيبة محترمة بنت ناس واللي شافت برضه ما يرضيهاش فالخبيثة للخبيث والطيبة للطيب الشرط الأولاني الدين الثاني حسن الخلق الثالث حسن الخلق الشيخ بيقول ايه وهو مطلوب إذ به يحصل التحصن ولهذا أمر بالنظر إلى المخطوبة وقد كان أقوام لا ينظرون في الحسن ولا يقصدون التمتع كما روي أن الإمام أحمد رحمه الله اختار امرأة عوراء على أختها إلا أن هذا يندر والطباع على ضده نعم يعني الأمر مختلف مش, مش كل الناس تقدر تعمل اللي عمله الإمام أحمد الرابع خفة المهر وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين الرابع خفة المهر نبقى مش مكلفة المرأة اللي أهلها يقولوا لك عايزين وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين ويشرطوا ما ينفعش الجواز كده انا اتجوز وعليا ديون وحاسس ان انا بجيب وانا مكره هكرهها مش هقدر اعيش معاها مش هقدر اكرمها ليه لان انا حاسس انه ارهقت وضغط عليا قال عمر رضي الله عنه لا تغالوا في مهور النساء وكما تكون المغالاة في المهر من جهة المرأة يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل قال الثوري إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص إذا رأيت الرجل يسأل عن مال المرأة فاعلم أنه لص زي ما نقول إن زي ما نقول ما تغليش في المهور الأولياء بنقول لهم ما تغلوش في المهور واتقالوا على الشباب المفروض الشاب برضه ما يسألش هي عندها إيه عندها كام هتورث كام هي بتشتغل ايه هي بتقبض كام لص متجوز عشان يسرق فلوس بقيت ستة من عشرة في طيب العشرة أستكملها اللقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته